أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة القديس لوقا الإصحاح الأول من عدد واحد لعدد 80 وكمان الإصحاح الثالث من عدد أربعة لعدد 22 وفيها هنعرف أكتر عن ميلاد يسوع وبداية خدمته شاهد العيان بتاعنا النهاردة اسمه يوحنا وكان معروف باسم يوحنا المعمدان واللي كانت مهمته إنه يعد الطريق ليسوع مخلص العالم واللي كان للظروف العجيبة اللي اتولد فيها وحياته تأثير كبير ولحد النهاردة على حياة كتير من الناس كان موقف أليصابات وزكريا أمه وأبو يوحنا نفس موقف إبراهيم وسارة في العهد القديم فسارة هي وإليصابات كانوا وصلوا لسن ما ينفعش فيها إنهم يجيبوا أولاد لكن في الحالتين ربنا باركهم بمولود من عنده تعالوا نسمع لصوت يوحنا اللي قال الرب يسوع المسيح عنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان وهو بيحكي لنا الحكاية النهاردة لأنه كان شاهد عيان
أنا اسمي يوحنا الله دعاني إني أنادي لشعب إسرائيل إنهم يتوبوا عن خطاياهم ويتعمدوا كدليل وشهادة على توبتهم وإيمانهم عشان كده سماني كتير من الناس يوحنا المعمدان أبويا كان زكريا الكاهن كان بيخدم وبيرعى شعب الرب في منطقة في اليهودية قريبة من بيت لحم اسمها بلاد التلال كان معظم سكانها ناس بسطة من الرعاة فلاحين واللي بيشتغلوا في الحرف اليدوية زي النسيج كنت دايما بحب أروح معاه لما ينزل عشان يخدم ويرعى شعب الله كنت بقضي فيها أجمل أيام حياتي كان دايما يقول لي إن ربنا اداله الشعب ده عشان يخدمه ويحبه ويرعاه أوقات كتيرة كنا بنقضي الليل كله في الخيام ونسهر نولع حطب ونقعد نتدفى ونحكي كان دايما ابويا يحكي لي عن ربنا وعن رعايته لشعبه وعن امانته معاهم ووعده انه هيبعت ليهم المسيا للارض عشان يخلص البشريه كنت بحب شعور الحريه وانا نايم في الخلا وغطايا السماء والنجوم كنت بحس في الوقت ده اني اني قريب قوي من ربنا لكن كانت نقطة التحول في حياتي لما حكالي أبويا عن اللي حصل قبل ما اتولد قصة قصة قعدت تتردد في وداني وفي ذهني سنين طويلة
ادخل ادخل يا يوحنا انت بعت لي يا بابا ايوه يا ابني شوف يا يوحنا من زمان وانا كنت بدور على الوقت المناسب اللي ممكن احكي لك فيه انا ليه دايما بقول لك انك هديه من ربنا لينا لان يا ابني قبل ما تتولد في حاجات كتير حصلت أقل وصف ليها إنها معجزة هحكي لك الحكاية من بدايتها ولو حسيت إنه فاتك أي جزء قول لي يا ابني وأنا هعيدهولك من الأول اتفقنا؟
اتفقنا لسنين طويلة صليت أنا وأمك علشان ربنا يدينا طفل لحد ما فات أيام شبابنا ووصلت أمك للسن اللي من المستحيل فيه إنها تجيب ولاد وفي يوم اختاروني علشان أكون الكاهن اللي بيقدم البخور في هيكل أورشليم كان ده شرف كبير وامتياز وبالنسبة لي رغم انه فات على الموضوع ده 12 سنة لكني لسه فاكره بكل تفاصيله كأنه لسه حاصل امبارح جمعت شوية نار من على مذبح القرابين وحطيتهم في مبخرة ورشيت عليهم شوية بخور وأول ما البخور ابتدت تعلى دخلت لوحدي للهيكل ورا الحجاب ودخلت للهيكل المقدس وأول ما ابتديت أصلي للرب علشان خطايا شعب إسرائيل حسيت إني مش لوحدي في الهيكل بصيت لقيت مخلوق سماوي ملاك واقف عن يميني الخوف الخوف ملاني لكن كلامه عمري ما هنساه ولسه يا ابني بيرن في وداني
ما تخافش يا زكريا لأن طلبتك ربنا سمعها وأليصابات مراتك هتولد لك ابن وهتسميه يوحنا هتفرح بيه وناس كتير هتفرح بيه وبولادته لأنه هيكون إنسان عظيم قدام الرب لا هيشرب خمرة ولا هيسكر طول عمره لكن من وهو في بطن أمه هيتملي من الروح القدس وهيرجع ناس كتير من بيت إسرائيل للرب إلههم هيبقى فيه روح زي روح ايليا علشان يرد الاولاد لابوهم والعصاه لفكر الابرار علشان يجهز للرب شعب مستعد
بابا انا عندي سؤال ازاي هعرف ايه اللي عليا اعمله علشان اتمم النبوه دي وامتى عندك فكره يعني ينفع تقول لي ايه اللي انا ممكن اعمله يا ابني أنا خلاص كبرت ويمكن معيش لحد ما أشوفك وأنت بتبتدي خدمتك لكن يا ابني سيب روح ربنا اللي جواك هو اللي يرشدك ويعلمك إيه اللي تقوله وإمتى الوقت المناسب اللي قاله لي الملاك كان رائع ومهم لكني شكيت انه ممكن يحصل وقلت ده للملاك لكنه جاوبني أنا جبرائيل الواقف قدام الله وبعتني علشان أكلمك وأبشرك أنت هتكون أخرس ومش هتعرف تتكلم لحد اليوم اللي هيحصل فيه الكلام اللي أنا قلته لك لأنك شكيت في كلام الله ما عرفتش اتكلم بعدها لحد ما كلام الملاك حصل ولما كملت يومك الثامن جم الحبايب والقرايب وسألوا أمك عن الاسم اللي هنسميك بيه كتبت لهم على ورقة إن اسمك هيكون يوحنا في اللحظة دي لساني اتحرك وابتديت أتكلم من تاني
قضيت الشهور اللي بعدها جنب ابويا على قد ما اقدر بالرغم اني ساعتها ما كنتش كملت ال 11 سنه لكن كنت حاسس ان ايامه في الارض خلاص بقت معدوده وقبل ما اكمل ال 12 سنه بايام كان ابويا راح للمكان الافضل عشان يكون مع الرب اللي حبه وخدمه بامانه طول عمره على الارض ورغم ان الموت منع عني صوته الا ان كلامه كان لسه بيرن في وداني بعد موت أبويا بقيت بقعد كتير مع أمي حكت ليا مئات الحكايات لكن كان لواحدة منها تأثير كبير عليا كانت قصة قريبتنا مريم اللي من ناصرة واللي جت عشان تزورها قبل ما أنا اتولد
كنت عارفة إني هلاقيك هنا ها أقعد معاك شوية ولا سيبك تكمل قرايتك طبعا تنوريني يا ست الكل في الحقيقه انا كنت لسه بفكر في زياره مريم لما جيت علشان تشوفك قبل ما انا اتولد قصه عجيبه ممكن تحكيها لي تاني طبعا يا حبيبي كنت حامل فيك بقالي ست شهور لما جت مريم علشان تزورني كانت زيارتها مفاجأة سعيدة بالنسبة لي لما شفتها وسلمت عليها اتحركت انت في بطني زي ما تكون كنت عايز تتولد ساعتها وكان روح الله اللي ساكن فيك اتعرف على القدوس اللي في بطن مريم وكان الملاك جبرائيل اللي بشر والدك بميلادك كان زار مريم برضو وبشرها بإن المسيح هيتولد منها هو اسمه يسوع اصل في اخر زياره لينا لاورشليم في عيد الفصح سمعت واحد في نفس سني بيناقش الايات المقدسه مع المعلمين في الهيكل لكن تفسيره للايات كان غريب حسسني كده انه كل كلمه عارف مكتوبه ليه والمين بجد كلامه خلاني بفكر كتير في كل كلمه بسمعها ممكن يكون ده هو ال- المسيح أيوة بالظبط هو وهيجي الوقت اللي هتكون فيه أنت الصوت اللي هيقدمه للعالم كله
عشت أنا وأمي المسنة حياة سعيدة وهادية وكان حوالينا جيراننا وأصحابنا في كل التلال اللي خدم فيها أبويا ككاهن لكن صحة أمي ابتدت تتدهور مع مرور السنين كان ساعتها عمري 18 سنة لما نادتني عشان تودعني مفيش ساعات إلا لو كانت هي كمان راحت لمكان راحتها عشان تبقى مع أبويا الحبيب بعد كده بحوالي سنتين بالظبط زي ما ابويا قال لي عرفت بدون اي شك جوايا ان جه الوقت عشان ادور على مكان بعيد عن الناس اقضي فيه وقت للصلاه ولقرايه الكتب المقدسه واني اسمع صوت ربنا ليا ابتديت اجمع حاجاتي الضروريه وكل اللي حسيت اني هحتاجه وانا بعيد عن بيتي لكن بعد ما جمعت كل الحاجات لقيت انه من المستحيل ان اشيل كل الحاجات دي فما لقيتش قدامي غير اني اروح للمشير الوحيد اللي بثق فيه قعدت اصلي لقيت نفسي عمال اشيل حاجه ورا حاجه لحد ما ما لقيتش معايا غير كوبايتين من الفخار وسكينه والكتب المقدسه الورق بتاع الدراسه والصلاه بتاع ابويا المهم لميت كل الحاجات دي ورحت لاففهم بملايه صغيره وربطتهم حوالين ظهري وبعدين ودعت كل جيراني وسبت بيتنا ومشيت أبويا حكى لي قبل كده عن البرية عن حتة جنب المصب بتاع نهر الأردن في البحر الميت كان قال لي إن النبي إيليا كان راح للمنطقة دي لما هرب من الملك أخاب والملكة الشريرة إيزابل ومرة واحد حكى لي خبرة في السفر قال لي أي حد ممكن يعيش في البرية لو لقى بس نهر ياخد منه مية وعنده استعداد إنه ياكل العسل البري وبس الجراد ساعتها حسيت إن روح ربنا فعلا بيقودني في بعض الأوقات كنت بقابل قوافل صغيرة وأقعد ماشي جنبهم بطمن لوجودهم لكن بعد لما عديت نهر الأردن قعدت شهور ما قابلش حد لازم اعترف ان قله الاكل ودرجه الحراره العاليه والرياح السخنه اللي مليانه بالتراب خلتني افكر تاني يا ترى القرار اللي خدته باني اجي لهنا صح ولا غلط بعض الاوقات كان شعوري بحضور ربنا القريب مني بيفرحني جدا كنت بلاقي نفسي ببكي من كتر الفرح لكن في اوقات تانيه كمان كنت بحس ان الله سابني لوحدي في الصحراء دي احيانا كنت بقابل لحظات من الشك في دعوه ربنا ليا من اساسه بالضبط زي ما ابويا حذرني في ليله من الليالي كنت قاعد لوحدي على شط نهر كريت ومولع نار عشان اتدفى عليها كنت بفكر ان خلاص لازم ارجع لبيتنا للحياه اللي اتعودت عليها لبيتنا الصغير للوشوش اللي اتعودت اني اشوفها كل يوم ساعتها صرخت لربنا في يأس عشان يساعدني بعد كده غلبني النوم وحلمت ما حلمتش اني في مكان بعيد مليان بالزرع والورد لا حلمت اني في نفس البريه لكن مش وحدي كان في راجل واقف جنبي راجل شكله عطوف قوي وده اللي اداني الشجاعه اني اثق فيه حتى مستني انه يكلمني يقول لي اي حاجه وفعلا اتكلم
اسمع لي يا ابن زكريا الرب إلهك عمره ما هيتخلى عنك هو اللي معاك وباركك من قبل حتى ما تتولد هو إله إبراهيم إسحاق ويعقوب وهو دايما أمين هو الإله اللي خرج شعبه من أرض مصر نجى دانيال من جب الأسود وحفظ خادمه داوود من حقد وغيظ الملك شاول وبعت لإيليا أكله من بق الغربان لما كان هربان هنا عند النهر خليك واثق فيه هو هيكون معاك زي ما كان معاه في نفس المكان هنا في البرية
بعدين لقيت نفسي بسأله طب إيه هي رسالتي؟ هقول إيه؟ قال لي ساعتها ما تشغلش بالك لما تفتح بقك هو هيديك الرسالة اللي الناس محتاجة إنها تسمعها صحيت تاني يوم وأنا مليان بالثقة في ربنا شعور بالسلام ملاني بطريقة غير عادية وهدفي بقى واضح أكتر قدامي من أي وقت فات كانت الشمس جامدة زي كل يوم والريح كانت صعبة زي بقية الأيام لكن شركتي مع الله كانت أحلى من أي وصف ممكن أوصفها بيه بعدها تحولت الأسابيع لشهور والشهور لسنين لحد ما الهدوم اللي كانت معايا اتقطعت واتبهدلت رحت على نهر الأردن كنت محتاج فعلا لهدوم قابلت في طريقي مجموعة من الشباب بيرعوا غنم عملت ساعتها صفقة اديتهم شوية عسل نحل بري واخدت منهم جلابية من وبر الجمل كنت ما شفتش حد ولا اتكلمت مع حد من سنين لكن اتبسطت لما قابلت الشباب دول واتكلمت معاهم كانوا متواضعين جدا تحس انك تعرفهم من سنين كانوا كرمة جدا معايا متشكر جدا على كرمكم حقيقي شكرا جدا على الجلابية دي تشكرنا على ايه بس انت هتمشي كده من غير ما تقول لنا على اسمك وليه قاعد الفترة الطويلة دي لوحدك هنا في الصحراء دي هربان من حد ولا عامل لك عملة هربان؟ هربان ايه بس؟ لا لا انا اسمي يوحنا انا زي ابونا موسى الله دعاني ان اكون لوحدي هنا في البرية ماشي لكن موسى في النهاية خرج من البرية وحرر شعبه من العبودية يعني احنا هنشوفك تاني وايه هي رسالتك
من غير ما افكر في اجابة الشاب ده لقيت نفسي بكلمه عن حاجتنا الحقيقية للتوبة كان صوتي وطريقة كلامي مليانة ايمان بس مش مني وقف الشاب وهز دماغه وعينيه ما نزلتش من عليا لما خلصت كلامي حط ايده على كتفي وقال لي كلامك حقيقي كلنا محتاجين له لكن أنا خايف إنه قليلين بس هم اللي هيقبلوه وكتير هيعرضوه ربنا معاك يا يوحنا
رجعت لنهر كريت وقعدت مستني إشارة الرب لحد ما في يوم الصبح فتحت الكتب المقدسة لقيت قدامي كلمة من سفر النبي حزقيال لقيت الكلمات دي داخلة زي السهم في قلبي
يا ابن ادم قم على قدميك فاتكلم معك انا مرسلك الى بني اسرائيل الى امه متمرده قد تمردت علي فلا تخف منهم ومن كلامهم وتكلم معهم بكلامي ان سمعوا وان امتنعوا قم الان واذهب
سمعت صوت الله وقطعته ورجعت النهر الأردن من غير أي شك في كلام ربنا ليا لقيت ساعتها الناس في احتياج كبير للرسالة اللي ربنا بعتها لهم عن طريقي مع زيادة الناس اللي كانت بتيجي تسمع لكلام الله حسيت إني حسيت إني محتاج أعمد الناس اللي تابت توبة حقيقية وعبرت عن رغبتها في إنها تسيب حياة الخطية
يوحنا يظهر إني كنت غلطان لما قلت لك إن قليلين هم اللي هيسمعوا رسالتك بص حواليك يا ترى عمرك اتخيلت إنك تتكلم للعدد الكبير من الناس دي بالكلام ده ده مش كلامي ده كلام ربنا أنا بس مجرد صوت بيصرخ في البرية عطش الناس لكلمة من عند الله هو ده اللي هيخليهم يحيوا ويسمعوا كلامه اللي بيبعته على لساني قعدت سنة وأكتر وأنا بوعظ في الناس حوالين نهر الأردن وكل يوم العدد بيزيد لكن كمان مع الناس اللي جت تتوب وتتعمد كان معاهم رجال دين جم عشان يتحدوا رسالتي وشخصيتي انت بتتكلم كانك راجل مجنون انا ح- خام درست على ايدين اعظم المعلمين واخدت رخصه من رؤساء الكهنه انما انت انت مين ولا فاكر نفسك مين عشان تقول لينا احنا لازم نعمل ايه ها أنا زي ما اتكتب عني في النبي أشعية أنا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا فتبصرون خلاص الرب خلاص الرب انت فاكر نفسك المسيا المنتظر أنا مش المسيح لكن بقول لكم إنه جاي قريب ولازم تبقوا مستعدين أنا بعمدكم بمية للتوبة لكن هو هيعمدكم بالروح القدس ونار فاعملوا ثمر يليق بتوبتكم اعبدوا الرب بقلب نقي
الغريبة سافر معايا عدد كبير من الناس من بينهم صديقي العزيز بوعس في سفرياتي للوعظ والتعميد كانوا كلهم بيساندوني ويشجعوني دايما كان معظم الوقت بيجمعوا نفسهم ويصلوا في الوقت اللي أنا كنت بتكلم وبوعظ فيه
وفي يوم من الأيام كان الجو حر قوي وانا برفع واحد من الميه بعد ما عمدته كنت ساعتها بفكر انه اخر واحد اعمده النهارده خصوصا اني كنت تعبان جدا بعد كام يوم من الوعظ والعماد و- ورا بعضه لكن لما شفت الراجل اللي جاي بعديه روح انتعشت جوايا حسيت ان قلبي بينط من جوه ضلوعي كان مر حوالي عشرين سنة من آخر مرة شفته فيها في الهيكل لكن عرفته على طول هو هو يسوع ابن الله اسمعوني كلكم هو ده اللي أنا كلمتكم عنه هو ده حمل الله اللي هيحمل كل خطايا العالم
يا سيد
انت جاي تطلب مني ان انا اعمدك انا اللي محتاج ان اتعمد منك
أيوة يا يوحنا دي مشيئة ربنا إنك تعمدني عشان أكون بكمل كل بر
حاضر يا سيد هعمدك زي ما انت طلبت
هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت في اللحظة الفريدة دي ومع الصوت السماوي اللي لسه بيرن في وداني ظهرت فجأة حمامة بيضة نقية ووقفت عليه بوداعة بعدين لف و- وبص لعيني وكان بيقرأ كل اللي جوايا قال لي قال لي كلمات عمري ما أقدر أنساها طول عمري تحل عليك البركة يا يوحنا أنا بشكرك عشان أمانتك وخدمتك وطاعتك للدعوة حقيقي ما اتولدش بين كل المولودين من هو أعظم منك
سيدي جه الوقت اللي انت فيه تزيد وانا انقص بعد كده مشي يسوع راح للبرية يقضي فيها وقت وحده مع الله محدش شافه أو سمع منه لمدة أربعين يوم في الوقت ده أنا كنت بكمل الوعظ والتعميد ودعوة القادة الروحيين والسياسيين في بلدنا إنهم يبعدوا عن طريق الشر وساعتها اتكلمت عن خطية كبيرة جدا ما كانش حد يتجرأ إنه يتكلم فيها لكن كان عندي الجراء إن أعمل كده طبعا ده ما عجبش هيرودس أنتيباس ملك اليهود الشرير لأنه كان واخد مرات أخوه وخلاها زوجة ليه فرماني في السجن بسبب وعظي وكلامي عن خطيته مع مرات أخوه كان بوعز دايما يجيب لي أخبار يسوع إنه رجع وبقى بيعلم بكل جراءة في كل المجامع وصف ليا كل المعجزات اللي عملها من الفقراء والمحتاجين العمي بيفتحوا المرضى بيتشفوا لدرجة إنه شفى مرض البرص الخطير وتأكدت ليا الأخبار العظيمة دي بغض النظر عن اللي اللي أنا فيه ساعتها إنه كان شرف وامتياز كبير ليا إن أجي قدام المسيا وأعدله الطريق
بعدها بفترة صغيرة اتقتل يوحنا المعمدان على إيد الملك هيرودس لكن يوحنا ما قاومش وقبل إنه يضحي بحياته من أجل المسيح ويتكلم بجرأة ضد الخطية والشر والظلم الاجتماعي كان عارف حقيقة تعاليمه وواثق في الوعود اللي حققها الرب من خلال يسوع المسيح وسلم حياته على رجاء الحياة الأبدية يوحنا وكتير زيه من المؤمنين فضلوا الاستشهاد فضلوا الموت على انهم ينكروا المسيح كان ايمانهم بالمسيح اغلى عندهم من كل حياتهم لانهم كانت عينيهم على اللي اداهم الخلاص الابدي اللي ضامن ليهم الحياه الابديه واللي كانوا واثقين انهم بعد نهايه حياتهم هنا على الارض هيروحوا عنده عشان يقابلوه في السماء يا ترى انت مستعد للمقابله دي لما يجي وقتها لو كان الخوف بيملاك لما تسمع سيره اللي بعد الموت مفيش غير طريق واحد يديك الضمان يسوع المسيح هو بس ممكن يغير حياتك ويديلك ضمان للحياه الابديه لو عايز تقبل يسوع المسيح مخلص شخص ليك اعترف انك خاطي وعاجز قدام الخطيه اقبل وصدق في حب ربنا ليك وانه بعت ابنه عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطيه حط كل ثقتك وايمانك في يسوع المسيح ويوم بعد يوم اشبع بكلمته خليك فاكر الكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنتعرف على اتنين من تلاميذ المسيح هو أطلق عليهم ابني الرعد انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان